بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوعنا بنعمة ربنا بعنوان اقتربوا إلي دي وصية أو أمر إلهي وأنا تخيلتها أن ربنا وقاعد مثلا هنا وإحنا عند باب الكنيسة وعمال يقول لك قرب يا حبيبي قرب واحنا طبعا مطنشين كالعادة وايه كل واحد فاكر نفسه متدين وفاكر نفسه ان المسافة اللي بينه وبين ربنا كويسة بينما ربنا عاوزنا نقرب لدرجة ندخل فيه في حضنه يعني وعشان نتخيل اقتربوا إلي دي مثلا نتخيل منظر الابن الضال يقول إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنق يعني الولد راجع من بعيد كده أول ما هو خض خطوات يقرب الأب طلع جري عشان كده الآية تقول اقتربوا إلى الله يقترب إليكم يعني ساعات الواحد يقول له يا رب أنت بعيد ليه عارفين الرد إيه عادة يا ابني أنت اللي بعيد أنا مش بعيد أنت اللي بعيد في آية في الكتاب تقول لماذا تقف بعيدا دي شكوى من واحد حاسس ان ربنا بعيد ده احساس مزيف هو انت اللي بعيد مش ربنا بعيد لان آية تانية ترد عليها يقول ليس عن احد منا ببعيد في آية بتقول كده ربنا مش بعيد عن حد بس احنا اللي بنبقى بعاد بعاد بتفكيرنا بعاد بمشغولياتنا بعاد بحساباتنا بقلقنا بخطايانا إنما أول ما تاخد خطوة وتقرب من ربنا بتلاقي ربنا قريب جدا فهنمشي في سلسلة محاضرات كده الليلتين دول أتمنى تحضروا اللي تقدروا تحضروه يعني بس إيه كل ما كل محاضرة هتضيف فكرة في فكرة اقتربوا إليه وخلينا النهاردة وبكرة وبعده ما نبطلش نصلي في سرنا ونقول له يا رب قربني منك خلينا نجرب الصلوة دي يا رب قربني منك في في المزمور تقول أما أنا فحسن لي الاقتراب لله يعني أحسن حاجة عندي أن أنا أقرب من ربنا فيبقى هدف من أهداف الحياة أن الواحد يقرب وكل ما يقرب طبعا كل ما هيدوق حاجات أحلى القديسين فرقهم إيه عننا إن هم قريبين لربنا احنا ولاد ربنا صحيح بس مش قريبين مش شبعانين فأول موضوع هناخده اقترب إلى الله كطفل أو اقبل الملكوت كولد تعالوا نقرأ النص قدموا إليه أولادا لكي يلمسهم وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله لما تلاقوا آيات فيها حتة لن أو لم اقفوا عندها شوية أو علموا عليها وخافوا شوية لأنه لم أو لن دي مرعبة لأن احنا ساعات بنتصور ان احنا كويسين فهنروح السماء حاسب رجع الآية دي بتقول اللي مش هيقبل الملكوت زي عيل صغير مش هيدخله طب بنصوم مش هيدخله طب بنصلي مش هيدخله طب بنعمل خير عملت الآية دي ولا لا يبقى واضح انها شرط او انها مهمة أوي من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله واحتضنهم ووضع يديه عليهم وبارك كلكم عارفين الموقف أن ربنا يسوع مشغول بالناس والناس كتير وزحمة فلما بعض الناس البسطة ولغاية دلوقتي في البلاد يعملوا كده لما الواحد ينزل أي قرية وبتاع تلاقي إيه الست طيبة حط إيدك يا ابونا على الواد ده مش عارف بإيمانهم البسيط وفعلا مش إيدي أنا دي بركة ربنا فهم إيمانهم حلو ففي ناس من زمن المسيح جايبين عيالها حط إيدك عليهم فالتلاميذ بقى حاسين هو ده وقت عيال ده مش شايفين الزحمة والألافات فانتهروهم فربنا يسوع صعب عليه ازاي زعقوا في العيال لأن العيال أهم من الكبار عند المسيح زي في كندا كده احنا في مصر العيال ما لهمش تم إنما أنتوا عندكم ميزة واحدة في بلدكم دي يعني من الميزات القليلة أن الطفل مكانته أهم من الكبير واحد لسه بيقول لي ترتيب الأهمية الطفل والسينيور والأم والراجل ملوش مكان فالطفل نمرة واحد عند المسيح على الأقل كده احتضنهم المسيح حب يطيب خاطر العيال فخدهم في حضنه وحط ايده وباركهم هقول لكم كام فكرة كده يعني ايه الواحد يقبل الملكوت كولد يعني ايه يعملها ازاي دي أول معنى مهم اقبل الملكوت كهدية أظن كتير منكم رب أطفال وكل ما كان الطفل صغير كل ما تشوفوا فيه بساطة وحاجات حلوة تصوروا مثلا جايبين box كده هدية ولفينه لفة حلوة وجايبينه لطفل خمس ست سنين بيعمل ايه بياخد الهدية ويقعد يقطع في الورق ويفتحها وتبقى عينيه بتلمع و... ولا شايف جده ولا شايف بابا ولا وحتى امه تزغده كده تقول له يا اخي قول ميرسي مش وقته هو فرحان بالهديه و excited اول رساله اقبل الملكوت كولد الملكوت هديه اقبله كهديه يعني ايه يعني افرح بيه وبي اكسايتد ما تقعدش بقى ايه تتغم وتتهم مش وقته خليك فرحان ربنا جه من السماء عشان يدينا ملكوته كم واحد فرحان بدي وربنا بيدينا جسد ودمه كم واحد بيطلع من التنا... من التناول زي العيل الصغير اللي مبسوط وخد هدية انما احنا ساعات حياتنا الروحية يبقى فيها كده ايه نكد وهم وغم وكآبة و... ليه كده ما تقبل الملكوت كطفل الملكوت في الأول وفي الآخر مش شطارة حد هو هدية ربنا للإنسان بس لمن يقبل يقبل دي يعني مصدق واللي هيصدق هيتناول وهيتعمد قبلها ربنا يسوع له المجد قال إيه ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بالثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمه الإنسان اللي نفسيته زي نفسية الطفل تلاقوه بسيط يفرح بأي حاجة وطبعا دي مش أي حاجة بس رد فعله تلقائي احنا للأسف عشان كبار مثلا واحد يجي يعترف وبعدين أبونا يقرأ له الحل يصلي له الحل يعني مغفورة لك خطاياك يطلع مكشر تعال هنا مكشر ليه دلوقتي أصل أنا خاطئ خاطي امال احنا كنا بنعمل ايه دلوقتي انت دخلت خاطي خدت غفران اطلع وشك منور بقى لو انت تقبل الملكوت كطفل تدخل الاعتراف متضايق تطلع منه فرحان جدا ده انت لو طفل انما لانك مش طفل وعامل فيها كبير مش قابل العطية ومش قابل الملكوت كهدية يبقى أول رسالة لينا عشان تقرب من ربنا خليك عيل صغير عند ربنا برضو تلاحظوا أن في لقاءاتنا مع الأطفال سهل قوي الواحد يحضن الطفل بس مش سهل يحضن حد كبير يقعد يقول هي هيقول عليا ايه لكن لما يكون طفل صغير خلاص بناخد راحتنا يبقى حكاية الطفل دي الطفل بيجري بيندفع وبيفرح كل دي حاجات بتفرح ربنا اقبل الملكوت هدية عشان كده ربنا يسوع قال ايه الملكوت ده ما تستنهوش بس لما اجي على السحاب قال هيقولوا لكم هنا ولا هنا صدقوني هو من جواكم ها ملكوت الله داخلكم يعني لو انت عايش بقلب طفل فرحان بربنا اللي هو ابوك وفرحان بعطاياه وبتعد الأيام عشان تخلص الأيام ونروح السماء وتبقى قاعد معاه طول إلى الأبد هتبقى جواك ملكوت هتبقى جواك سلام وجواك فرح وجواك سعادة وجواك بساطة ويبقى الملكوت كله جواك لما ربنا يسوع له المجد يقول تعالوا يا مبارك يا أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم قالها على أي أساس فاكرين بقية الآية لأني كنت جوعانا كنت عطسانا كنت عريانا كنت مريضا مش كده ما انساش مرة خادم علمني الدرس ده قال لي الآية دي أنا عايز بيها أنا أروح لأي واحد مريض وعلى الباب أطلع أقول له شفت يا رب أنا زرت مريض هتديني الملكوت زي العيال كده يدخل عند واحد فقير يقعد شوية ويسيب له بركة ويطلع على باب البيت أنا أكلت جعان يبقى أنت هتديني الملكوت هو خدها ببساطة هو قال هديكوا الملكوت لو عملتوا الحاجات دي طب عملنا الحاجات دي هات الملكوت بهذه البساطة اه طب وماله ما هو ربنا عاوزنا نبقى بسطة من لا يقبل الملكوت مثل ولد لن يدخل لو ما كانش عندك البساطة دي في التعامل مع ربنا مش هتوصل تاني حاجة نقولها اقبل الغفران بشكر شوف احنا كل يوم نقول أبانا الذي صدقوني لو قلنا أبانا الذي كأطفال واحنا فاهمين بنقول ايه نبقى أسعد ناس في الدنيا كلمة أبانا بس مفرحة جدا أبوك مين مش الأستاذ فلان أبوي ربنا طب خلاص بدل أبوك ربنا يا بختك يبقى تقدر تعمل أي حاجة وكل الدنيا تحت رجليك ومحدش يقدر عليك واللي فات ليك واللي جاي ليك وكله تبعك ما انت أبوك ربنا حد يقدر يكلمك لما تقول اغفر لنا ذنوبنا متوقع ربنا يقول حاضر ما هو ربنا في أبانا الذي عمال يقول حاضر على فكرة بس احنا بناخدش بالنا ما هي دي بقى اقبل الغفران بشكر فتقول له اغفر لنا ذنوبنا لازم تطلع من الأبانا الذي بس فرحان جدا لأنك قلت له يا رب سامحني وهو قال لك حاضر فتبقى يعني خلاص الخطية راحت راحت ما هو ربنا طيب واللي بيجي له زي الطفل ياخد منه اللي هو عاوزه شوفوا الآية الجميلة دي لما يقول ربنا إيه أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها في واحد يفضل طول عمره متضايق لإحساسه بالذنب خطية قديمة يكون عملها من سنين مش راضي يسامح نفسه عليها فربنا يقول له ليه يا ابني كده ما تخليك زي الطفل الصغير خلاص أنا بقول لك أنا شلتها أنا دفعت ثمنها خلصت خلاص الموضوع وراح أنا محيتها عشان أنا أنا بحبك لأجل نفسي أنا عشان أنا ارتاح واريحك وخطاياك لا أذكرها يعني أنا مش فاكرها لك تقعد تفتكرها أنت ليه طيب الإنسان اللي بيقبل الملكوت كطفل من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد لن يدخله بيقبل الغفران بشكر كل مرة ياخد الحل في القداس أو في العشية أو في سر الاعتراف أو هو بيتناول بيبقى فرحان لأنه واخد الغفران كأنه لسه مولود كأنه لسه متعمد طب والخطايا اللي فاتت راحت خلاص كلها ده إيمانه لأنه طفل شوف ربنا يسوع له المجد فمثلا في قصة المفلوج كل اللي حوالين المسيح أو أغلبهم من اليهود مش أطفال مخهم تعبهم إنما الأربعة اللي فوق دول فيهم نفسية الطفل فعملوا حركات أطفال لقوا الدنيا زحمة جدا وبعدين قالوا لا احنا جينا المشوار ده لازم المسيح يشوف أخونا ده فربطوا الراجل وطلعوا فوق السقف ونبشوا السقف الخشب ودلوا الراجل كده حطوه قدام المسيح حركات عيال بصراحة ايه يتصعبطوا يطلعوا فوق السقف ويزيحوا الخشب وي... انما ربنا يسوع بص لهم وعجب عجبوه ايمان اطفال ناس مصرين متاكدين انه هيخف فقال له طب هديك حاجه احلى من الشفاء مغفوره لك خطاياك غالبا الراجل صدق بس اليهود البهوات الكبار اللي ما عندهمش نفسية الطفل قالوا مين يقدر يغفر الخطايا إلا الله إيه اللي بيقولوا ده عشان دول مش أطفال إنما هو الغلبان البسيط ده سرح بالكلمة فقال له طب خد كمان ايه معاها شفاء قوم احمل سريرك فقام كونه قام معناه انه صدق يبقى صدق الاولانية وصدق الثانية هم قالوا لماذا يتكلم هذا بتجاديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد عارفين احنا ساعات نعمل زي اليهود دول يطلع الواحد يقول ايه يعني معقولة الخطية اتشالت امال احنا كنا بنلعب في السر يعني ولا ايه مش ربنا قال اللي يجي تايب هديكوا سلطان تغفروا له خطاياه ولا ربنا بيقول كلامه خلاص من غفرتم لهم خطاياهم ايه غفرت كلام ربنا السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول فخلاص لما الكاهن يقول لك الله يحلك غفرت انت بتقبل دي كطفل وتبقى فرحان وبتشكر ولا مش حاسس بالعطية الست المرأة الخاطية لما جت تبكي تحت رجلين المسيح حصل نفس الموقف برضه الراجل سمعان الفريسي بص لها باحتقار وقال ده لو كان نبي كان عرف مين اللي بتلمسه دي دي خاطي وفضل ربنا يقول له ايه طب انا احكي لك حكايه كان واحد عنده اتنين مديونين له واحد عليه كتير واحد وبعدين فضل بقى يشركه ويقول له ايه رايك الست دي بقى بتحبني اكتر منك وقد غفرت خطاياها الكثيره لانها احبت كثيرا اول ما نطق المسيح بالكلمه دي معناها ايه كل خطايا الست دي راحت ده ربنا اللي بيقول غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثير يا بختها طلعت من عنده فرحانة جدا وبتشكر ليه طب انت شفتي حاجة شفتي يعني لوحة سودة مثلا ابيضت شفتي ملاك كان ماسك لك سيف وبعدين دخل السيف في جيبه شفتي ايه ما شفتش حاجة امال ايه انا صدقت بدل قال غفرت يبقى هو سامحني يبقى ربنا سامحني يبقى أنا مبسوطة قوي يبقى كل اللي حصل قبل كده كأنه ما حصل من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد لن يدخله سمعان بقى اللي قاعد يقول ايه الكلام اللي بيقوله ده اهو كلام مش راضي يصدق لانه مش طفل ما عندوش ايمان بسيط يبقى مش هياخد حاجه وده يدخلنا في كلمه ثالثه اقبل الإيمان بس ببساطة صدقوني إحنا المثقفين شوية متعطلين عن الإيمان الواحد بيشوف ناس أمية ساذجة بس إيمانها البسيط ينقل جبال وإحنا بتوع الجرايد وبتوع النت وبتوع الهوسة دي مش عارفين نصدق اقبل الإيمان ببساطة ما هو الولد الصغير بيصدق تصور أب جه لابنه وقال له كلمة لو قال له أي حاجة ابنه بيصدقه لأنه طفل تعال أقول نفس الكلام لابنك لما يبقى عشرين سنة يبص لك من فوق لتحت كده أنت بتسرح بيا ولا إيه؟ هو نفس الطفل لما كان صغير لو قلت له الشمس بتطلع من الغرب تطلع من الغرب مفيش مشكلة إنما لو قلت أي كلام لواحد كبير بيفكر ويعقل ويحسب ما يعجبوش الكلام اقبل الإيمان ببساطة لما ربنا يقول كل ما تطلبون حينما تصلون آمنوا أن تنالوا فيكون لكم طب ده كلام مشجع جدا يعني لما تصلي صدق أن ربنا سامع ومش بس سامع وهيستجيب لو صدقت انه سامع وهيستجيب هيكون لك طبعا في آية تانية تتحط جنبها لما يكون طلبك ايه حسب مشيئته ما انت ما تطلبش كمان يا رب خد فلان مثلا وتقول انا بإيمان طلبت لا بإيمان طلبت ده ايه ما هو الطلب غلط اساسا ما ينفعش يحكوا مرة عن اظن القصة دي كتير منكم عارفها عن بلد كده كانت مسيحية في اوروبا وكان بقالهم فترة ما فيش مطر وبعدين اتفقت القرية ان هم يعملوا اجتماع صلاة عشان المطر فايه في بيت من البيوت هم رايحين يصلوا فلقوا بنت متعطلة يا بنت يلا هنروح الكنيسة فلقوا عمالة تخرفش كده وتدور فين لما طلعت الشمسية فابوها بيقول لها ايه لزوم الشمسيه دلوقتي احنا بقالنا سنه ما شفناش المطر قالت له مش احنا رايحين نصلي عشان المطر يبقى واحنا راجعين هنغرق فاهمين اهو ده الكلام اللي يعجب ربنا بدل رايحين نصلي عشان المطر يبقى واحنا راجعين هنغرق صح هي طبيعي كده انما ابوها بيقول لا هنروح نصلي والدنيا هتفضل شمس امال بتصلي ليه طيب لو واحد مثلا بيصلي يا رب مصر دي تتعدل طيب عندك ايمان ولا ما عندكش لو عندك ايمان هتاخد وهتشوف مصر بتتصلح ما عندكش ايمان هتخرب وتبقى انت السبب لقلة ايمانك مش عشان فلان وفلان وفلان صدقوني احنا احنا السبب لو عندنا ايمان كنا عملنا حاجات اكتر من كده كتير يبقى اقبل الايمان ببساطه من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله ولد دي عاوزه الواحد يوقف عقله شويه جه مره الراجل ابو الولد اللي كان عنده صرع ده وعنده روح شرير جواه وبعدين التلاميذ ما عرفوش يطلعوا الروح الشرير وكان المسيح نازل من التجلي فالناس ما اتلمت حواليه فقال ايه الحكايه فالراجل قال له انا جبت الولد ابني ده عشان يخرجوا الشيطان منه ما عرفوش ده على التلاميذ لو كنت تقدر تعمل حاجه اعمل فالمسيح ببساطه قال له لو انت تقدر تؤمن ليخف الموضوع عندك مش عندي الحكايه ببساطه عاوزه ايمان منك فالراجل احتقر يعني الموضوع عندي انا انا اللي اشفي ابني قال له اه تشفي ابنك بكلمه كلمة يعني ايه قول اؤمن قال له اؤمن وبعدين حس انه بيكذب فقال له اؤمن ولكن ايه عن عدم ايماني لا انا مش مؤمن لاني اتشككت لان لما جبته لتلاميذك وقالوا لي بيخرجوا شياطين ما عرفوش يخرجوه فانا مش ما عنديش ايمان ويبدو الراجل ابتدى يبكي لانه حس هو انا عشان ما عنديش ايمان هيفضل ابني كده فتحنن يسوع وشفاه بس كان عاوز يعلمنا ايه لو كان عندك ايمان هيخف ببساطه آية جميلة يقولها القديس يوحنا يقول هذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا عندنا ثقة أن لو طلبنا حاجة حسب مشيئته يسمع لنا تعالوا نقول شوية طلبات حسب مشيئته كده لو طلبت انك تتوب دي حسب مشيئته ولا لا خلاص يبقى هتتوب لو طلبت حكمة حسب مشيئته ولا لا طبعا هيبقى هتاخد حكمة لو طلبت سلام حسب مشيئته ولا لا هتاخد سلام لو طلبت العمر لا استنى الله أعلم يجوز مش حسب مشيئته لو طلبت فلوس غالبا مش حسب مشيئته لو طلبت خلاص شخص طبعا حسب مشيئته يبقى هتاخده لو طلبت سلام الكنيسة يبقى احنا ببساطة عارفين ايه اللي هيسمع لنا فيه من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد لن يدخله طفل رايح لابوه بيطلب حاجة هو عارف ابوه بيحبها تصوروا طفل مثلا شاطر سنة أولى ابتدائي ورايح لأبوه يقول له عاوز كتاب سلاح التلميذ قال يعني بيعمل على أبوه شغل عاوز يذاكر يعني طبعا أبوه هينبسط لأنه بيطلب حاجة في المذاكرة إنما لو طلب طلب مؤذي هو عارف إن أبوه هيقول له لا فهنا بيقول القديس يوحنا هذه هي الثقة التي لنا عنده احنا عندنا ثقة إن طلبنا شيء حسب مشيئته هناخده على طول لازم هناخده sooner or later لكن هناخده لأن الوقت عند ربنا شوية مختلف لكن هناخده وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه فلو واحد عنده إيمان قوي يقول له يا رب أنا اتفقت معاك في 2011 ما تسيبش حاجة وحشة تحصل للكنيسة خلاص يبقى مفيش حاجة وحشة هتحصل للكنيسة نعلم أن الطلبات التي طلبناها منه هيسمع لنا فيها من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله اقبل التدخل الإلهي بسهولة يعني إيه أحيانا نبقى عاوزين ربنا يتصرف بالطريقة اللي احنا حاسبينها زي إيه زي نقعد ربنا كده لجنة تنفيذية وإحنا لجنة تشريعية إحنا اللي نخطط ونفكر ونشوف الصح إيه ونقول له يلا نفذ نفذ يعني إحنا مجلس الشعب وهو الحكومة ده كلام ده ينفع مع ربنا إحنا بنعمل كده مع ربنا نقول له بص يا رب الموضوع ده ملوش حل غير كذا إيه اللي ملوش حل غير كذا هو ربنا ما بيعرفش يفكر ولا ايه ما تقول له يا رب في مشكلة وخلاص هو اللي يشوف الحل ويشوف تنفيذه ازاي اقبل التدخل الالهي يعني ايه خليك متوقع ان ربنا بيتدخل كل يوم بطرق شتى وكلها محسوبة بس بطريقته هو فتلاقي مثلا شخص بعيد عن ربنا وعمال تقول له يا رب آه مش عارف خليه يقرب منك وتفاجأ انه سمعت عنه اخبار صعبة حصلت له حادثة ولا مرض تقول له يا رب انا بقول لك توبه يقول لك طب انت مالك دي طريقتي انا هتوبه بس بطريقتي مش انت عاوز يوصل للسماء هنوصله السماء اقبل التدخل الالهي بسهولة القديس ايوب لما جات له التجربة في اولها كان عنده ايمان الاطفال فقال ايه قال كلمة جميلة قوي بس ما قدرش يقولها على طول قال عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسمه مباركا أو ده إيمان أطفال أو ده تسليم حلو تدخل عاوز تعمل خير يا رب اعمل عاوز تشد عليا شد عاوز تجربني جربني عاوز تطبطب عليا طبطب عاوز تستجيب ماشي مش عاوز تستجيب ماشي انت عارف اللي انت تحبه كله كويس انا بالنسبة لك انا الصغير وانت الكبير فشوف اللي, اللي انت عاوزه من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله طبيعي الولد بيسيب الكبير هو اللي يتصرف انما احنا للأسف عاملين فيها كبار لو الواحد فينا عنده ايمان الاطفال في التعامل مع الله لن يكف عن الشكر شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع ليه لاني هبقى شايف ان اي حاجة بتحصل مظبوطة تمام حتى على غير حساباتي ليه لاني بثق في ربنا لاني عارف ان هو بيفكر احسن مني هو كبير زي ما يقول اشعياء النبي كما علت السماء عن الارض علت افكاري عن افكاركم وطرقكم عن طرقي اقبل الوصية كأمر برضو لما بنقول من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد احنا عمالين نبص على الطفل دلوقتي كأنه هو بقى الايه استاذ الطفل الطبيعي الطبيعي لما ابوه او امه يقول وصية بيعتبرها امر اوردر الكبير بياخد الكلام وكأنه ولا يعني ما بيعبروش لو انت طفل ربنا يقول لك يمين يمين شمال شمال صلي صلي توب توب اشكر اشكر ابعد ابعد اهرب اهرب اللي يقوله ربنا نعمله انما احنا ما عندناش نفسية الطفل اللي ياخد الوصية يقول حاضر يا رب ويعمل لا ناخدها كتأمل ناخدها كدراسة ناخدها كحكاية هي الوصية وصية شوفوا ربنا يسوع له المجد كمثل أعمى لا يقول إيه ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني أبي هكذا أفعل زي ما بيقول لي بعمل على طول قوموا ننطلق من هوا آخر حاجة أقولها اقبل الآخر كما هو الطفل مرة جربوا إيه جابوا مجموعة من البهوات الكبار بتوع كذا بلد وقعدوهم في بعض وجابوا أطفال صغيرين من نفس البلاد وقعدوهم مع بعض وشافوا سرعة انسجام دول مع دول يعني ايه لقوا ان الكبار اللي جاي بقى من افريقيا ومن اسيا ومن اوروبا ومن امريكا قاعدين بقى ايه كل واحد كده باصص للتاني بحذر وبقلق وفين لما ابتدوا يفتحوا في الكلام مع بعض ومش مستأمنين بعض عيال بقى العيال الصغيرين بعد ربع ساعة كله بيلعب مع بعض الاسود والابيض والاصفر والاحمر وكله ليه هي دي من صفات الاطفال اقبل الاخر كما هو الطفل الغني يعامل الطفل الفقير ما ياخدش باله انه فقير الطفل الابيض ممكن يعامل الطفل الاسمر ما ياخدش باله انه اسمر انما الكبير لا ده اول حاجة شوف الفرق فمن لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله انت بتعامل الناس زي ما هي ولا لازم تشكلهم على هواك لازم يبقوا زيك عشان تعاملهم ولا ينفع تعاملهم بعيوبهم بضعفاتهم بتربيتهم بظروفهم ما هو ده اللي يدخل السماء انك تحب الناس زي ما هي وتقبل الناس زي ما هي اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله اقبل الفرح بتسبيح يعني ايه الطفل كمان تلاقوه عادة بيعرف يفرح أكتر من الكبير لأن حياته لعب وضحك احنا ساعات بالذات كمصريين يعني ما بنعرفش نفرح ولو الواحد فرح يقول اللهم اجعله خير وكأنه عمل عمله طب وليه لما تفرح ما ما تفرح ايه المشكلة ربنا عاوزك تفرح وتعبير الفرح أمسرور أحد فليرتل فتلاقي الطفل يغني أنا فاكر لما رحت السودان أول مرة شفت منظر غريب الحقيقة فصول الجماعة النوبية الفقراء قوي دول اللي احنا بنخدم معاهم دلوقتي العيال يا عيني لابسين على اللحم وحافيين وهفتانين وفقرانين وحالهم حال إنما يقعدوا ساعتين ثلاثة يرتلوا وهم مبسوطين مجرد بس تبتدي ترتيلة تلاقيهم بصوت واحد مئات يقعدوا يرتلوا يرتلوا يرتلوا يرتلوا الواحد كان مستغرب هما العيال احنا اللي لابسين وبياكلوا دول ما بيرتلوش كده ليه الطفل البسيط يحب يغني يقبل الأخبار الحلوة وما يمنعش الفرح عن نفسه عشان كده لو تذكروا يوم زفة المسيح في حد الشعانين لما قربوا قوي على الهيكل الكبار سكتوا لأن عارفين الفريسين هيتغاظوا فالجماعة اللي جايين في الزفة من الكبار أول ما دخلوا من باب البلد كله بص للتاني وقال لك إيه هنقع مع الكبار مين اللي ساق فيها ومش بيسكت العيال الصغير فضلوا بقى إيه بقى لهم ثلاث ساعات في الجبل بيقولوا أصلنا أصلنا دخلوا أورشليم أوصلنا ومش فارق معاهم ورجال الكهنة دول الوحشين والفريسين يبصوا لهم شذرا كده ولا فارق معاهم عشان كده قالوا له ما تسكت العيال قال لهم ما سكتهم ليه لو سكتهم الحجارة هتصرخ مش انتوا المزمور بيقول من أفواه الايه الأطفال والرضعان هيأت سبحا يعني الطفل يسبح أكتر من الكبير اقبل الفرح بتسبيح أراجع معاكم الآية ونسمعها مع بعض من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله يلا قولوا معايا من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله كمان مرة من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله لإلهنا كل مجد وكرم الأبد